فخطب للناس خطبة ثم أعادها في الجمعة الثانية ثم أعادها في الجمعة الثالثة قيل له يا إمام لقد حفظناها قال إذا عملتم بها قلنا لكم غيرها وكثرة العلم آه، ليس أو العلم ليس عن كثرة الرواية وإنما العلم الخشية من الله عز وجل وأن نعمل بما نعلم فمن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم ومن لم يعمل بما يعلم ساء فيما يعمل ولم يوفقه الله فيما يعلم يعني الانسان المسلم يجب ان يجتمع فيصدق وينفذ ويقال ان سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه حفظ البقره في ثمان سنوات وكان الله يرضى عليه يحفظ الايه وقبل ما يحفظ الايه اللي بعدها يطبق الايه اللي قبلها وبعدين بعد ما يطبقها عملي يحفظ الايه التي تليها وبعدين بعد ما يحفظها يطبقها على نفسه وبعدين يبتدي يحفظ الايه الثالثه وهكذا واحنا يعني ايه واحده او حديث واحد لا يستطيع الواحد منا ان يطبقه على نفسه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه لا تدع لنا يا مولانا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا عسيرا الا يسرته ولا كربا الا اذهبته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا صبرا ضيقا الا شرحته ولا مظلوما الا غفرته ولا ظالما الا قصمته ولا ميتا الا رحمته ولا مسافرا الا غانما سالما لاهله الا وقد رددته اللهم احسن دماء المسلمين اللهم لا تسل قطرة مسلمة من دماء المسلمين الا في سبيلك واجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك واخرج اللهم شياطين الانس والجن عن بيوتنا اللهم اهد لنا زوجاتنا وابنائنا وذرياتنا اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين تقل بهذا العلم موازيننا يوم القيامة اجعل نورا لنا على الصراط يوم القيامة اللهم اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا سامحنا وتقبل منا صلنا بك ولا تقطعنا عنك واجعلنا لديك من المقبولين امين امين والحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد كلنا نتساءل كيف الدخول على الله يعني لما واحد يسال اقابل وزير الفلاني ازاي الله يتصل بمدير مكتبه او موظف حد يكون عارفه هو مدير مكتب يحدد لك موعد تدخل يبقى دي ايه وسائل للقاء مين او للدخول على احد المسؤولين المحافظ الوزير رئيس الوزراء اي حد يبقى اذا هناك وسائل ها او مفاتيح للدخول على احد المسؤولين يقول لك فلان قال له ازاي؟ اتصل بالتليفون وبعدين ادعو له اهو واستناه يرجع الساعه 3 ونص وشايف البيت على الساعه 10 يعني في مفاتيح واسباب للدخول على بعض المخلوقات. طب السؤال الاهم كيف ادخل على الله؟ لا لازم ليها ايه؟ لازم فيه هناك ايه؟ خطوات هناك ابواب تطرق وهناك مفاتيح يستطيع الانسان ان يرد وقال اهل العلم من داوم على القرع لابد ان يفتح له بس مش القرع اللي جالي بالك لا القرع يعني الايه؟ الخاطر قرع الباب يعني ايه؟ طرق الوزارة تسمى الايه يوم القيامة من اسمائها ايه؟ القارعة ليه؟ لأنها تقرع الاسماء تقرع الايه؟ الاسماء اللي قرعت قبول الحرب قرعت قبول الحرب يعني الأصوات يعني بدأت الدكة السبع هكذا من داوم على القرع لابد أن يفتح له قيل هذا الكلام أمام السيدة ربيعة العدوية فتبسمت وقالت ومتى أغلق باب الله حتى يقرع مثلا أنت بتقفل عشان إيه؟ عشان نخفف إنما هو اللي عايز يخش يخش بس الدخول له إيه؟ له شروط أنت عايز تقعد تقابل احد المسؤولين فكر من بالليل البس اللبس الفلاني وجهز الورق الفلاني اما الدكتور اللي انت رايح امال يعني رايح آه، تشتغل مع الراجل هو مش فاضي فانت رايح عشان تقدم طلبا ما او مشكله ما فمعاك المستندات ومعاك اوراقك ومرتب الكلام وقاعد منظم الحكايه يبقى انت في هيئه معينه للزيت في هيئه معينه للكلام في ميعاد محدد ولله المثل الاعلى انا عشان اخش على الله في اول حاجه خمس سلمات او خمس درجات لازم اعبر بيهم علشان يبقى دخولي في المدخل الصحيح اول باب او اول سلمه اول سلمه عشان اخش على الله التوبه والتوبه دي عباره عن بالبلد كده تنظيم بالعدل والتقصير كانما اقول اذا اردت ان ادخل عند العظيم لابد ان اكون نظيفا ليه لانني اشغل نفسي بثيابي فلا تقع اعينكم الا على النظيف منها صح ولا لا؟ يعني انت عشان تبص عليه تبص على ايه انا وانا ابص على ايه ابص على الجلابيه بتاعتك وعلى الجبله بتاعت حضرتك يبقى اذا ايه تبقى نظيفه هذا موضع نظر الخلق طب موضع نظر الخالق في القلب يعني انت الناس بتبص على ايه؟ على الظاهر اللي هو الثوب ها؟ والبدن يبقى انا كمخلوق انظر على ما ظهر منك طب الخالق ينظر الى ما بطن منك يبقى زي ما ابقى حريص قدامك ان انا اظهر قدامك بالثياب الطيبه النظيفه التي لا تؤذي عيناك او لا تؤذي عينيك منظرها ها يبقى اذا يجب ان انظف قلبي لان هذا محط نظر المولى عز وجل يعني ربنا يبص على الايه؟ على القلوب، يبص على القلوب، وان افضل القلوب ان القلوب كالاواني، القلوب في في الاجساد كالاواني، وافضل الاواني اطيبها اطيبها وارقها واطفاها اطيبها في ايه؟ وارقها في ايه؟ واطفاها في ايه؟ ما تصلي عليه. ليه بقى لان الحديث كان قلبه فيه كلام مبدون فيه رقة وفيه صلابة وفيه ايه صفاء رقة في القلوب رقة على المسلمين رقة على الأراضي رقة على اليتامى رقة عند سماع كلام الله إذا القلب الواحد ساعتها إيه؟ فيه رقة سبحان الله تلين جلودهم لذكر الله لكن ايه القلوب كمان تخطأ وبعدين تخاف وبعدين تحذر وبعدين يبقى فيها رهبة وبعدين يبقى فيها رجاء ولذلك الأعراب سئل سؤالا سأل سؤالا يا رسول الله قالوا نعم ماذا الذي يحاسبنا يوم القيامة؟ أنا مش عارف الأعراب الله عز وجل ربنا لا يحاسبنا فتبسم الاعرابي يضحك عليه قال ما دام ان الذي يحاسبنا هو الله فانه كريم والكريم اذا اذا حاسب سامح واذا قدر عفا الكريم لما يجي يسامح لما يجي يحاسب ايه؟ سامح لو انت كريم مع ابنك او كريم احيانا مع زوجتك ها؟ يقول لك عدل عدل احيانا تبقى كويس كده وما شاء الله عليك يقول لك حبيبك وايه ليس الغني بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغاضى اه ده في الشعر العربي اكيد قال حمار حكيم يوما اسمع الحمار الحكيم ده قال حمار حكيم يوما لو انصف الدهر كنت اركب الحمار مش عاجبه الحال فقال ان الدهر ده لو عادت الحرب بيقول انا بيقول قال حمار حكيم يوما لو انصف الدهر كنت اركب فانا جاهل بسيط وصاحبي جهله مرتب الى مين الصحيح ده ها؟ يعني يعني اه حمار حكيم مش عاجبه بيقول ده انا راجل ده انا مخلوق على التحدي جاهلي قد كده اما المصيبه في الجاهل ها؟ وجاهل انه جاهل ولذلك قال علي الرجال اربعه الرجال من هو؟ أربع أنواع رجل يدري ويدري أنه يدري ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري ورجل يدري ولا يدري أنه يدري ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري عرب وقع اظن يعني اترجمها العربي اترجمها العربي وحد الله لا اله الا الله رجل يدري ويدري انه يدري هو فسر الامام على ايه؟ قال فذاك فذلك عالم فتعلمه منه، راجل عالم واثق من علمه قاعد يتعلم معه. يدري ويدري انه يدري. رجل ثاني عنده تواضع يدري علامك لكن ما يعرفش يوصل المعلومه ولا يدري انه يدري. قال فذلك صالح فصاحبوه. ده راجل ايه؟ طيب ده راجل علامه بس آه، يعني ما يعرفش الا علمة صالح ده صاحبه. ورجل لا يدري يعني ايه جاهل ويدري انه لا يدري يعني عارف ايه حدود امكانيات ذلك جاهل فعلموه يعني مدام عارف انه حدود امكانياته مثلا مره تقعد مع اي واحد من المصريين يكلمك في الزرع يكلمك في الطب يكلمك في الزراعه يكلمك في الهندسه في السباكه في الموكيت في الميكروفونات كل حاجه مفيش حاجه ما يفهمهاش مفيش مصري ما يفهمش حاجه وهو ما يفهمش اي حاجه خلي بالك هو دماغه كده لكن لا لا يدري ويدري انه لا ينغدر على حدود امكانياته من علمه تعالى الاعرابي بيحب ربنا قوي بس مش عارف يعبر فالامر نزل والعسر طلع الحمار بتاع الاعرابي بياكل بنهم الاعرابي عايز يذكر الله مش عارف فصل الشبكه وعزتك وجلالك لو كان لك حمار لتركته يرعى مع حماري لاني احبك يعني انت لو كان عندك رب حمار مثلك ها انا كنت شفت واقف ها هو يحب لله بس طريقه تعبيره اللي ايه حاجه يعني عصر في ناس كده على ها زي ما قلت لك انا على اخونا الصابر الله يكرمه ما بيسمع عن نعم الله يا سلام انك خير والله ربنا ده كتر خيرك خيرك يا رب كتر خيره كتر خيره يا ريت يا اخويا كتر خيره ان كان دعاء لكن هو طريقه تعبيره هذه طريقه ايه تعبير لا اله الا الله ولذلك الرابع بقى قال ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري جاهل وجاهل انه جاهل ابعد عن الراجل ده ابعد عنه ده ايه ده بلوى مسيحه خلاص ده جاهل ومش عارف حدود جهله وعامل انه بقى يعني تاه كل حاجه والمفروض لا اله الا الله روح لا عيل من عيالك راح يا محمود ده اخوه اخوه بقى بهلاوي انا انا رايح اروح انا رحت له اروح انا المشوار بتاع عليه طب روح هو فين المشوار؟ قال لازم تسمع الكلام في ايام كده في ناس ورد كده برضه فحمار الحكيم مش عاجبه الحال بيقول يعني لو الشهر ده كان موجود انا كنت ابقى ليه؟ الا راجل ليه؟ ليه يا حمار؟ قال والله لانني جاهل بسيط وصاحبي جهله براحه سبحان الله احنا في زمن سبحان الله يعني الامور اختلط حابلها بنبيها ومش عارف انت الصح من الغلط كان امرئ القلب صاحب المعلقه المشهوره له كلام طيب يقول ايه ما اصل ناخد الحكمه الان الحكمه الحكمه مضاله المؤمن لان قد يعمل الانسان بحكمه بحكمه ابراهيم ابن ادم قبل ما ربنا ما يتوب عليه كان حرامي كان بينط بنوت يسرق وبينط رزق يوم من الايام فسمع صاحب البيت وهو يقرا قول الله عز وجل في قيام الليل راح يسرق ايه؟ قائم الليل ولذلك الناس اللي ما بيقوموش الليل ولا بيصلوا الفجر في وقته مصيبتهم يعني سبحان الله يعني نسال الله السلام فلا اله الا الله لما تصور فسمع القارئ يتلو الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فذاك الوقت لاهل الايمان واهل الاسلام ان قلوبهم تخشع بقى جت الكلمه في ايه؟ دخلت في مسامع قلبه بكى وقال قد آن يا رب يقول له أنا مين؟ أنا مش الوقت قال إيه؟ بس إيه يا رب قد آن يا رب ألم يأمر الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فاكر أنت السيد ربيع لما دخل الحرم يسرق كل ده بنقراه في الكتب وانتوا حاطينه كلكم بس احنا بنفكر بعض فيه هو ده كده كتير بس من باب ايه؟ ان اللي يقصد في باب الله هيخش فلما الحرام النفس الجميل والناس قاعدين بيت النكد ده بيت ولا حد يتسرق بعد خلف دوره مات نضرب بقى قاعدة في الضلمة تعالى يا عبد الله قال في البيت أحد أسرائيل لا تخرج بيديك فارغتين أنا وهل وجدت شيئا ولم آخذه ولا جيت حاجة محتاج استاذ السلطان قال لك ولا ولا جيت حاجة على الله فقالت لا ادخل توقف من هذا الابريق وصل لله ركعتين الراجل السلام عليه زي ايه؟ ليه الشباب؟ ما بيصليش راح متوضي واقف يصلي وهو ساجد بقى وبيبكي قالت رابعة يا رب وقف ببابي كما أعطيته شيئا ووقف بذلك فلا ترده خائبا يا سلام هناك فرق هناك فرق بين انك تروح عند واحد بخيل وتروح عند ايه؟ عند واحد كريم والصحابي اللي دخل على كسرى فكسرى كده بص له قال له تمنى يا اعراب تمنى اي امي ولا حقها كسرى قال له اتمنى ألف دينار بتقول ألف دينار اللي حواليك من الحديقة يقول لك تمنى عليه كسرى تقول ألف دينار قال له هل هناك أكثر من الألف لا لا لا الله يعينك الشباب قليل طب هات واد مصر كده عنده ثلاث سنين اتمنى هذا هذا سوء ايه ها يقول لك فيه ولا أرض ما ده موسى سبحان الله لا اله الا الله الأع- الصحابي عيني ما يعرفش ان أن هناك اكثر من الالف لكن في حسابات الاخره من اصحاب المدينه ولا لا؟ حسابات الاخره لكن في حسابات الدنيا صفر الرصيد ها لكن الرصيد عند الله ايه؟ يا. يبقى انا عشان ادخل على الله عز وجل اول كلمه اخش منها التوبه والتوبه هي ايه؟ وليه عاوزين التوبه ان انزع عن الذنب وان ما ارجعلوش تاني وان اعزم على عدم العوده وارجع الحقوق لاصحابها ماشي لكن هي لها حقيقه اخرى يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في كلام حلو بقى التائب حبيب الرحمن انت لو عملت غلطه مدنيه القانون المدني القانون المدني مدام غلطه مدنيه ويتحكم عليك يبقى لك ايه؟ سابقه بتحط لك في الايه؟ في ال- في- في تعريف الحاله الجنائيه اللي هي في الايه؟ تفيش والتجديد تتفق تتفق وخطيت مده العقوبه برضه بيمسحوها ابدا طب عند الله واحد عمل بلاوي لا صلى ولا صوم وكرى الى اخره الى ما الى ما انت عارف يعني سبحان الله ويأسسه اليك يا رب يمسح له اللي فات ويقول له لا ده صاحبتك بتاع الثوابت مليانه ده بالعكس قال ايه؟ قال اولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. طب الكلام يمسحها بقى ده بدل ما الذنوب بعد ما اتمسحت قالوا رصيد وقطع بالايه؟ الحسنات، يعني ما كانت السيئه ايه؟ حسنه. يبقى كريم ولا مش كريم؟ لما تحلوه. لا اله الا الله. انا عارف البطاريه هوت فين من الجمعه اللي قبل اللي فاتت؟ فين من ساعه ما جاب لكم الاذاعه على الهوا خليك انت معايا بلاش على الهوا خليك انت هنا. سبحان الله المهم التوبه فيها نقطه مهمه وأن وهو ان التائب يقول فيه الحبيب عاشر التوابين فانهم ارق افئده ارق افئده ليه؟ لان اللي جاي على الخط الجديد ده لسه اما اللي بيصلي من زمان ده عامل روح انه عمر بن الخطاب مثلا يعني فقال الحمد لله احنا بنصلي واحنا كده صلوا نقول ربنا يتقبل وربنا ربنا يديم عليه يديمها عليك نعمه اه ربنا سبحانه يثبت لنا نعمه في عبادته في عبادتنا له سبحانه وتعالى لان من اعظم النعم على من من الله على العبد ان يرزقه الهدايه اول باب لازم اتوب التوبه طيب ده اول عتبه طب اخش على العتبه اللي بعدها انا داخل على الله بقى قال العتبه اللي بعدها الدعاء المخلص الى الله والدعاء في خمس شروط اول شيء اللي هو مش موجود فينا او يعني اكل الحلال ربنا يحل اللقمه اللي بناكلها يا رب لكن هذه كلها ربا من امريكا وربا فرنسا المهم آه، ان شاء الله ربنا يخليها حلال عليك باذن الله يعني ما دام انت كان ونيه صادقه باذن الله ربنا سبحانه وتعالى هيجعلها حلالا باذن الله حلال يبقى اكل الحلال والاكل الحلال فيه خير كبير قوي فاكرين احنا سهل بن عبد الله لما الحجايه خطفت منه ايه؟ حته اللحم وراح جاب ايه؟ راحت على البيت اتخانقت هي وغراب مخلصه وقفت لحظة غريب عنه وهو خاف من مراته ها زي حضرتك كده لما احيانا تخاف هو الراجل من خاف كذب راح الراجل على فين؟ على الجامع لما تخاف روح الجامع خاف من مراتك خاف من الحكومه اللي حماتك يعني خاف من الوزاره اللي هو حماك يعني المهم ده كل واحد له تعبير بقى المهم فراح الناس قعد معاه والناظر والعزه قال لك ما اكيد الجو يهدى لان الزمن قادر على تهدئه الناس فضل الله ربنا ايه لنفس الناس كده البلاد راجع يا عيني للبيت رجله قدام وعشرين رجل ورا فدخل كده وكان يعرف مراته وانت انت انت اول ما تبص في وش مراتك تعرف ان كان يعني المؤثر رايح ال- ها الافوميتر اللي بيجي ده رايح يمين ولا المؤثر رايح بتشوفهم على طول لماها عشرة بقى و... آه. اول ما تلاقي آه، بنت بعد قبل ما تصير تصير ايه قبل قبل ما تصير وهي طايره قبل ما تصير هو كان عايز يعرف السلام عليكم ورحمه الله يقول له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يفهم ان الامن مستتب لما يقول لك السلام عليكم ورحمة الله تقول له عليكم يعرف ان قوات التحالف هجمت على العراق يكتب يبتدي ايه يعمل مناورات مع الحدود فراح داخل على كيف تقول اكيد مش هتقول عليكم حد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا كرمك يا الله سبحان الله انا لك في الطعام تمام طب عندنا اكل منين؟ بعد ان خرجت ها قال تفارعت هدأة مع غراب فوق بيتنا فوقعت منهما قطعة لحم انا التحوات عندكم والحجال كسر يا سلام فاحتجب لله ذكر كل مال قال اذكر ربي ان ارسل لي خادما يحمل عني قطعة اللحم عمرك شفت سريلانكا غراب ها واحدة سريلانكية باللوشة ايه راحت نطة واخدة حتة اللحم ولا دولار ولا تأمين ولا بس راحت رجع ايه يبقى الناس دي كانت ايه في خدمة الله فكانوا فكانت الدنيا كلها في خدمتها الدنيا كلها في خدمة أهل الإيمان سبحان الله يا دنيا من خدمك فاستخدمي ومن استخدمك فاخدمي سبحان الله فاحنا عايزين يا اخوانا يبقى ايه الدنيا من الايه من ال- من ال- من, ال- من الخادم بتاعتنا وسيدنا الامام الشافعي كان دايما كده ولا يقول ابصري سماء سرنديب وفيضي جبال مكرورة كبرى أنا إن عشت لست أعظم قوتا وإذا مت لست أعظم قبرا همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا سبحان الله فالإنسان المسلم وهو ماشي في طريق الله عز وجل يبقى إذا الدعاء المخلص أكل الحلال أول حاجة ده أول زاوية من زوايا الدعاء أكل الحلال وبعدين احنا قلنا قبل كده من ثلاث جمع اللي هو اختيار الاوقات المناسبه للدعاء انت ادعي ربنا ما تدعو الله قال أح- اعظم اللحظات اللي تدعي فيها ربنا وانت في لحظات صفاء القلب ايه علامات صفاء القلب؟ قال لك ان انت تبقى منشرح وتدور على السبب ما تلاقيش لا جالك لا مرتب ولا علاوه ولا مراتك راضيه عنك ولا عيالك لا وانما انشراح صدر بدون ايه؟ بدون سبب دنيوي هتعرف ان لحظه من اللحظات ايه؟ تفصل ونفسك تقول ايه؟ يا ريت يكون في درس النهارده في الجامعه يا ريت يبقى في مقرأة اقعد فيها يا ريت مش عارف واحد ياخد لي نزور حد مريض يا ريت يبقى لحظات انت قريب فيها من الله في اعظم اللحظات للدعاء اذا تفهم قضية سيدنا عمر لما قال ايه انا لا احمل هم الاجابة ولكن احمله هم الدعاء فاذا الهمت الدعاء كانت معه الاجابة لان ربنا وعد وعد ايه قال انت بس عليك الد- منك الدعاء وعليا ايه الاجابة بس الدعاء بشروط الاكل الحلال اختيار الاوقات المناسبة ساعة صفاء القلب الثلث الاخير من الليل ساعة فصول المطر ساعة الأذان ما بين الأذان والإقامة بعد جلسة الإمام على المنبر بين الخطبتين بعد صلاة العصر للمغرب بعد صلاة الصبح لغاية ما الشمس تطلع خلي بالك آه، عند سفر المسافر عند زيارة المريض دعاء المسلم لأخيه من إيه؟ لظهر الغيب في السجود أقرب ما يكون العبد إلى ربه وإيه؟ وهو ثابت سبحان الله كل هذه الأوقات لأوقات طيبة للإيه؟ للدعاء عند بحث الخطوط على العدو بس انا اقول ايه قتال في سبيل الله في سبيل الله يعني الرجل يقاتل حلية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليذكر قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله اذا كانت حرب لله يبقى دي ايه اذا اريقت الدماء فهو في سبيل الله اذا كان عشان ارض او عشان مال او عشان كلام من ده من عرب الدنيا يبقى في سبيل الله في سبيل الدين في سبيل احقاق الحق في سبيل اكبار الباطل كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله فما يضركش أنت أن تشوف كده يعني الأخبار تتضارب و- ونسأل الله أن يزيح هذه الغمة وأن يخرجنا منها سالمين غانمين وأن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين يبقى يا سيدي أنت كمسلم تتخير في الدعاء في الأوقات الطيبة إيه كمان؟ يبقى إيه؟ الزاوية الثانية في الدعاء الزاوية الثالثة إيه؟ أو أنت بتدعي وتكون يعني مزنوق قوي هات عيالك الصغيرين ما عندكش عيال هات عيال الجيران ليه؟ قال التأمين بتاعهم ده هم لسه القلم ما ايه؟ قلوبهم بيضاء من جوه ما كتبش عليهم القلم ليه؟ فهم دعائهم تأمينهم على دعاء يوافق تأمين الملائكة ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة استجاب الله له نجيب ايه؟ ولاد ايه كمان؟ قال عندما تختم المصحف اصل المصحف يعني ايه؟ قال لك ما انت كمسلم انا ما بصعبهاش عليك بقول لك من لم يختم القران في شهر قد مات مهاجرا لكتاب الله لكن من السنه تختم المصحف كل قد ايه؟ كل جمعه لازم الف- المصحف اذا كنت عايز تمشي على السنه تختمه كل جمعه يبقى كل ليله قد ايه؟ اربع اجزاء ونص كده متقابل كل 10 ايام بطيء كل 15 يوم يبقى جزئين في اليوم مش قادر يبقى كل 20 يوم مش قادر يبقى كل ايه شهر مره اوعى الشهر يعدي عليك من غير ما تختم النص ليه؟ عليك بالحال المرتحل قالوا ايه الحل المرتحل يا رسول الله؟ قال الرجل يضرب من اول القران حتى اخره كلما حل فابتحل وكان ابن عمر يختم ازاي؟ سيدنا عبد الله الله يرضى عليه كان لما يوصل لسوره الناس يفتتح ب- ب- ب- ب- في الفاتحه مره اخرى واول اربع ايات في ايه؟ في البقره وبعدين يدعي ويجيب يتامى واطفال الحي واولاده ويامنوا على الايه؟ على الدعاء بتاعه هذا الحال الايه؟ المفتاح طيب القران ده ليا فيه لما اراه قال يا اولا عهد الله بين يديك وأن الله يكلمك هنيئا لك أيها المسلم إن أردت أن تكلم الله فأحسن بالصلاة وإن أردت أن يكلمك الله فاقرأ الإيه؟ فاقرأ القرآن سبحان الله وبعدين كل حرف في القرآن بعشر حسنات لا أقول ألف لام ميم حرف وإنما ألف حرف ولام حرف وميم ألف لام ميم دول إيه؟ 30 حسنة 30 حسنة شو أنت عملت تلاوة قد إيه؟ ده أنت بتمسحها بإيه؟ بكثرة الحسنات وقراءة القرآن إن شاء الله مقبولة سواء بفهم وبغير فهم دايما يقول لك أنا أقعد أقرأ في القرآن كده ما أفهمش كله تمام بالذات أنت أهل علم علمونا هدايا القرآن وبعدين ربنا قادر أن ينقلك من قراءات بغير فهم إلى قراءات إيه؟ بفهم يفضل ينقلك زي ما الحسن البصري قال تعلمت القرآن من عبد الله بن مسعود أستاذه أستاذ علم القراءات عبد الله بن مسعود فلما ترقى بي الحال من ايه؟ من القراءة ومن التدبر صرت كأني أسمعه من رسول الله هو ما شافش الرسول بس كانوا بيسمعوا ايه؟ سيدنا حسن فلما ترقى بي الحال صرت كأني أسمع جبريل يقرأه على رسول الله فلما ترقى بي الحال كأني أسمعه من المولى عز وجل الله اسمع القرآن كده سبحان الله قارئ القرآن ده ايه؟ يعني سبحان الله اقرأ وترقى اقرأ وترقى في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله يبقى في ظهر وختم القرآن يبقى ساعتها ايه؟ الدعاء من ضمن الادعيه العظيمه في ختم القران اللهم اجعلنا من الذين يقرا لا تجعلنا من الذين اذا قرا القران فيتقى وانما اجعلني من الذين اذا قرأوا القران فيرقى ها؟ يا رب ما تجعلنيش من اللي يقرا القران ايه فيتقى اللي يقرا وما ايه وما يطبقش وانما خلينا اللي يقرا القران ايه فيترقى بالقراءة اللهم اجعلنا منهم يا رب العباد سبحان الله القرآن ده بقى يجي وانت على الصراط ومعدي تلاقي حاجه من نور واحد من نور راح متعلق في رقبتك انت تخاف لاول واحد ايه يا عم ده لقطه احنا مصدقنا خلصنا ده خلصنا ده يقول له لا تقف يا عبد الله ليه؟ له انا القران شفيعك اليوم ونورك على الصراط وسوف اخذ بيدك الى الجنه اللهم اجعلنا من اهل القران يا رب العالمين القران عظيم يا اخوانا سبحان الله يعني القران كالحبل طرفه بيدك والطرف الاخر بيد المولى عز وجل بايد الله فانت ايه اديك ماسك في ايه في كتاب الله اوعى تفك ايدك ولا في ايه ترحرح ايدك عن كتاب الله خليك ماسك في كتاب الله واي ازمه جربها والله مجربها اي ازمه عندي اي ضيق صدر وحايل متوضي وفتح على طول الدول يقول لك الله طب ما انت حافظ في- في- في- في البوك القران اللي قالها اللي يقرا القران في المصحف بصوت له انوار ثلاثه نور في عينيه ونور في لسانه ونور في اذنيه وليقرا القران شفوي نور في لسانه ونور في اذنيه سبحان الله وليقرا القران في الشعر نور في لسانه سبحان الله او في قلبه اللهم نور لنا بالقران يا رب العباد سبحان الله يبقى ال- ال- ال- الزاويه الرابعه من زوايا الدعاء خلي بالك عند ختم القران لازم ادعي والدعاء ان شاء الله مستجاب طيب الزاويه الخامسه الزاوية الخامسة لها فرعين، الفرع الأول الإلحاح. الإيه؟ الإلحاح. أن- إن الله يحب العبد الإيه؟ اللحوح. لكن إحنا نحب العبد اللحوح؟ لا. أنت لو عندك كاد رزق بابا عايز جنيه، بابا عايز جنيه، بابا لا هتعمل إيه؟ بترمي له كده في وشه. خد يا ابني ده عرفتني. طب يا ابني صح ولا لا؟ ولله المثل الاعلى ربنا ما بيقربش منك ولا حاجه لا ابدا هو ربنا يحب العبد اللحوح يحب العبد اللي ايه اللي يلاحظ المساله الشق الثاني من الايه من الزاويه الخامسه ان تدعو وانت موقن بالاجابه لان الحسن قال انا عندما ادعو ارى الى الله تكتب الاجابه شوف شوف الثقه شوف الثقه واحد يدعو سبحان الله كان بعض واحد ظلم اتدلى عليه قال يا رب اللهم ان كان هذا كاذبا فارني فيه شيئا تطلع ناقه كارده ماده نهر السم فتبت انما تبحث عن احد فتاخذ الرجل بين قدميها حتى تغلقه وكان الصحابه لما حد يشتري عليهم يقولوا ايه؟ شوف الكلمه الطيبه اللهم ان كان صادقا فاغفر لي وان كان كاذبا فاغفر له ضرب عاليه بقى ياه يعني لما لما انا اشتمك تقول عليا كده احفظ ده لو قلت لك لو بصيت لك بس نعم بص عليا انت شايفني مش عارف تتكلم مين لا، يعني انت واخد بالك لكن انت كمسلم بقى مؤمن قال يا رب ان كان الراجل صدق ايه يعني مش مسؤول لما تاكل انت المسألة الفلوس مش الدعوة تجيني وقال فيه قال يا اخويا دي واحد وبعد ما جاء قال فيه قالت له مسعود ايه؟ قالت له تعالى لي انا مسعود يعني الحرام مش قال ابن مسعود وانت مسعود انا انا ادعو وانت امين ابونا ابن مسعود قال اللهم ان كنت تعلم ان الذي ترك نقودي محتاجا اليها فبارك له يا رب فيها وان كان غير محتاج اليها فاجعله اخر ذنب يرتكبه يا ارحم الراحمين. شوف دعوه شوف. حبيب النجار مين حبيب النجار؟ دكتور جديد وجاء من اقصى مدينه ايه؟ رجل يفهم ها؟ حصل ايه؟ حصل ايه لحبيب النجار؟ قال يا قوم يا قوم يا قوم موجود راحوا ملينينه واقفين على بطنه حتى خرجت امعاؤه من دبره تمام اول ما مات ربنا قال ايه؟ قال قيل دخول الجنه ها كده ايه ودخول الجنه لما مات بقى وراح عند ربنا في الجنه ربنا يكلمها انا وبعد الطوفان اذا مت ظمآنا فلا نزل القطر انت مفرطه كده قال ده ده انا المصعب ده ياكل ميه ما تنزل على حد على كده اما ده عايز ميه خالص طب ده يا راجل ما تشتريش طب ايه يعني على الناس الناس بالخير فهو حبيبي ده جاب اول ما دخل الجنه اول ايه قال ايه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين فقال صلى الله عليه وسلم رحم الله حبيبا النجار وعظ اهله حيا وتمنى لهم الخير ميتا يا سلام ولذلك لما قال ايه الحبيب قال عيشوا مع الناس معيشة ان غبتم حنوا اليكم وان متم ترحموا عليكم اللهم اجعلنا من هؤلاء في ناس لما تغيب ها الناس تحل لها ولما تموت الناس ترحم عليها وفي ناس تحل السعاده اذا غادرت المكان عارف في ناس السعاده تحل على البيت زي الراجل الرزق في البيت يفضل الولاد كده بعد الصف يجي يجيب تليفون يجي يجيب واحد صاحبه واخد بالك اول ما صاحبه يقعد كده تتنفس السعاده ونفس القضيه لما الراجل يكون متعقد من الوليه ولا من العيال يقول لي صاحبه ايه؟ بعد الساعه 4 كده شقر على التليفون كده انت ما تبقاش خليك في الاخر كده عايزين الضروره تبع اللجنه ال- التحضيريه اه اه هو ومراته والله سهل بس هو هو فاكر مراتك السهل فاهمه كل حاجه مش مصر مش فاهم ها دي- ودي المصيبه بس ها سبع صنايع وربنا ايه ان شاء الله ربنا ايه كان في نور المصري في سر غريب الاسلام حق الاسلام تجده في قلب المصري والمصريه والله ليس تعصبا والله ليس تعصبا لكن هذه حقيقه تجولنا في بلاد العالم وراينا الناس في بقاع الارض فوجدنا الاسلام على حق في قلوب المصريين اللهم اعز الاسلام بالمصريين واعز المصريين بالاسلام وابعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين امين يا رب العالمين سبحان الله يبقى الدرجة الثانية في دخولك على الله أو الخطوة الثانية في دخولك على الله أو الباب الثاني وأنت داخل على الله بعد التوبة الدعاء. الدعاء. والباب الثالث قال أهل العلم الاستقامة المجال لا يعني تدخل على الله أنت عزيز ولا أنت ذليل. ربنا نصر المسلمين في ذلك وهم أعزة ولا هم أذلة. فلما أنا أذل لله ربنا يدينا ولا ما يدينيش؟ لكن لما نجي الامام الشافعي قال ايه؟ قال من طلب العلم في العز لا يفلح. من طلب العلم في العز لا يفلح، يعني ايه؟ كده الواد الغلبان اللي بيذاكر تحت عمود النور ولا في الجامع يطلع الاول. والتاني يطلع على ال PC جايب له ابوه مدرسين وجايب له مش عارف ايه وبيت كمبيوتر وادي واحده قاعده بتودي شاي وتطلع قهوه ومش عارف ايه المدرسين المدرسه خصوصا في البيت لغايه في الاخر يفهم برضه سبحان الله وربك رب عطا يدي الدرس الاكل بعد كده يدي لنا ما يبقاش ايه ما يبقاش سبحان الله يديك شويه فلوس يجيب منك شويه سعاده ها يديك شويه صحه يجيب منك شويه ايه شويه فلوس لكن لا الابن ادم عايز ايه؟ عايز الصحه والفلوس والسعاده وده في التفكر كمان كان مصطفى صادق الرافعي له كتاب لطيف قوي اسمه المساكين الكتاب ده بيتكلم عن شخصيه ما تخصص الشيخ علي الشيخ علي ده راجل ايه؟ جاهز في الدنيا فبيجاز يعني عشان ما اطولش عليه الشيخ علي الهدي بتحكم غاله صور الناس يقول يا رب هذا رجل اعطيته المال فيقول يا رب هذا المال فاين السعاده؟ لان المال ما يسعدش كان ابعد بتوع الخليج ولا لا؟ مين في الموظفين المصريين ما كان يتمنى انه يروح يهرب غطس ويدير بترول ها ويرجع معاه تسكين كله لكن دلوقتي لا بس يجينا يجينا اللي هناك ما كنا بنقول كده لكن المهم فسبحان المال لا يسعد المال لا يسعد قد يكون المال دقة على صاحبه وقلنا في اللغة إنما سمي المال مالا لأنه مال بالناس عن الحق مال مال رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا آه الرحمن إن عدد عظيم يقول كلام غريب رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله يبحث بسهولة رأيت الناس قد يا ريت تكتبها حكمة عندك في البيت طب بص ازاي كده كل ما الولاد تيجي الكشف ولا بص شيخ مدير وراح احكي لك انا في اسم الجوت هناك ما تخافش راجل مهووس بحبه المهم عرفه رايت الناس قد مالوا الى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رايت الناس منفضه الى من عنده فضه ومن لا عنده فضه فعنه الناس منفضه رايت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا يا خبر ابيض او المصري يطلع لك امثال عربيه يقول لك معاك قرش مثلا ما حصل مفيش حد مش حاضر دي لكن في الفقه صعب شويه لكن انا حفظتكم ان شاء الله هي ما تعرفين انت انا حفظتكم وراك وراك طالما في العمر بقيه ان شاء الله وفي مسموح لنا ان نيجي الجوامع حملها على الله حملها على من لا يغفل ولا ينام واحد يا مؤمن لا اله الا الله بس عشان تدخل على الله عز وجل لازم من الاستيقاظ لازم من الايه؟ من الاستيقاظ تدل الى الله يبقى بديك تدل كده وانت بتبكي تبكي لله يا اخي قوم بالليل كده وتوضح صدرك قد ايه؟ ظهر ايدين وفاه ثبت عليها الايمان عفوت القران اعمل لي كذا اذا انت وقف ليه؟ لانه كل ليله ينزل وقف روح الغريب كما قال اهل العلم ليس العجيب من فقير يتودد الى غني ولكن الاعجب من غني يتودد الى فقير ليس العجيب ان يتودد ان يتقرب الضعيف الى القوي ولكن الاعجب ان يتودد ويتقرب القوي الى الضعيف في غرنا يا اخي من المعاصي من اسماء الله الايه؟ النور النور عندك فقر من اسماء الله الايه؟ الغني عندك عصيان من اسماء الله الايه؟ الهاء سواء واخد بالك عندك الحرام ها وتوهان من- من- من اسماء الله الايه؟ الهادي يا سلام عندك ذل الناس بتذلك وبتقربك وبتتعبك وبتوديك محاكم ده من اسماء الله الايه؟ المهم يا خبر ابيض ده قوه قوه فمن التجا الى الله فقد التجا الى ركن رقيب ها يبقى ازاي؟ يعني سبحان الله قال وتوكل على الحي الذي لا يموت طالما تركت بابه زي مفتوح ادخل يا عبد الله مسافه بين السماء والارض دعوه مستجابه دعوه مستجابه قل يا رب قل لبيك يا عبد اديني والخد ولا عايز لجنه ربنا بي- بي- يعمل ده حولها على جبريل ابدا هو يديلك لان خزائنه لا تنفذ ها؟ خزائنه لا تنفذ حدثكم من كم سنه حكايه كان واحد راح الشيخ فين؟ بيتنا جاب قرار إجابة لا إجابة وبعدين قالوا بعدين كم تجيبنا كده غلبان وحالتي بالبلا وفضيان وولديان وعندي خمس عيال وامهم وامي اروح يدونا خيمه ورا المحطه يا اخي قول يا رب انا لا اعرف ان تقول ايه يعني قول يا رب اقول لنفسي لو حد حتى بيتحمل الكلام لا يعني قول يا رب اديني يعني ايه يا رب ده ربنا يقول وما من شيء الا عندنا خزائنه الراجل ده ايه يعني عنده شقق ايوه انت عنده شقق عنده كل حاجه هو الراجل من ضيقه ربه عينه يبقى في الشارع وهو قاعد والله هذا حاجه تليفون بقى السماعه ما قد جاء خلاص راح يروح له كده العادي بالمين اذا كان عن شغل معقول انا كل حاجه بس انت ولا لا لان هذا لا يوجد الله في الدين وعمر ده تمر تحت بيتنا ها؟ الله الله ادعي لله والله اترك يد الله والله عنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر لأن القضية عنده لا تحتاج إلى وقت يا إخوانا المشكلة عنده كبشر عايز تخطيط وتنظيم ودخول بأسباب ومسببات واستعانة بالغير لكن ربنا يستعين بمين؟ ده هو المعين بالزمان أنا في الحسن أنا هو إحنا يا إخوانا نبقى كاتبين في الصلاة إياك نعبد وإياك إيه؟ يبقى انت بتاع- بس بتاع مين؟ خلاص يقول لك خلاص يا شيخ مراتي كده حبيبتي اللي من دول دول عندها مد ها؟ ولقيتها آه، الشيخ محمد العسكري بيقولها من الارض الحجاز يعني الشيخ محمد العسكري ما لقيت الا مراتي فيها تتحرك وايه ويبدو مصلحه هيتم من العسكري يقول لك لابسها الع- الراكب العسكري او مش عارف لابسها العسكري كل ما راح قبل اوروبا يسال الناس يا اخواني مفيش حد اوروبي ركبه مني لا مفيش خلاص هو المجن مش سهل المسلمين يركبوه يا لا يا منيخة الأداءات الست سبحان الله إذا ضاقت تضر ضاقت ضرها من زوجها وحالتها نفسها تسوق تغبت أنا عندي حالة وشعر كده بالليل مش عارف ايه ارض تخبيط في الشقه بالليل يا ست بالسياح ده جوزك بيمطيك من شعرك بنفسيك طب ينفع ضربة صور افقع يخبط في المطرح عشان تقول شقه مسكونه وتتفشخر عند اهلك مفيش تقول إيه؟ لا الظلم اللي تركب للمسلمين ده ومع مع ضعف الايمان الموضوع ينتهي لا الجن من النار والانس من الطين هذه طبيعه وهذه طبيعه قريت في كتب ال- ال- ال- ال- بعض السلف ان يجوز زواج الجن من ال- من الانسيه او الانسيه من الجن والكلام ده. هذا كلام لا لا فيه لا حديث ولا ورد به خبر صحيح. كل ده اعتبارات يعني حوادث سماعيه والدين في كتاب وسنه ولا ادري وجاب الراجل آه، كتب كتب جزء من استغلاله مخاوف يعني ايه مخاوف؟ متجوز من تحت الارض ايه اللي عرفك؟ قالت هو عرف يجي بالليل وينزل ينام تحت السرير بالله عليك يا افهمهم العالم بيتقدم كله والناس سبحان الله اليوم بتكتشف المسلمين وبتثير الجنائز الاسلاميه على على ارض المسلمين وتحتل ارض المسلمين وتاخد ثروات المسلمين وتستنزف ثرواتهم وده قال ايه؟ قال ده بيتجوز تحت ويدخل تحت السرير. ربنا يخليه يرجع على وسط السرير وكده سبحان الله. حضرتك يعني اه المسلمين الاسلام ده عقل. بالله احنا غرض الامر ده على سيدنا عمر بن الخطاب. والله كان ضرب اللي قدامه بالجلد اللي معاه. صح الكلام ده. عايزين كده المسلمين يرجعوا تاني الى الى الاصل اللي كانوا منه. ففاكر القصه وان كان انا كنت قلتها لك. واعيدها لاننا لا امل تكرارها لان دي الحقيقه حقيقتنا جميعا. من اكثر من 10 سنين حكيت لكم الحكايه دي. بيحاول ان اعراض راعي غنم مات بالغنم بتاعته. ليه تحت شجره دير واسد. بص يمين بص شمال ما لقيش ايه؟ لابوه ولا امه راح واخد الجن ومربيه وسط القطيع شب الاسد الصغير الشبل ده على انه خروف او نعجه من الايه من القطيع ياكل حشائش ويتبر ويمأمأ وكل كبر هجم على القطيع اسد حقيقي القطيع كله جري بصر نظيف فالاسد شاب كل القطيع وقع يجري ورا مين؟ ورا الاسد اللي كتير جدا لما تربوا وسط غنم فراح على الصراح واقف قال له ايه شوف اللي انا وانا اللي بقفل على الرفق كل قطيع ده قال له انك مثلي قال له لا لا لا لا انت اسد وانا خروج بعد اي حاجه قال له لا لا لا تعال وعلى صفحه البئر قال له بص على وش الميه ايه دي؟ قال له صورتك قال له جنبها قال له لا صورتي قال له صورتين قال له لا زي بعض الله وانت بقى ده لما ابنها يا رب انت عندك زئير حقيقي داخلك انا هعمل اذا كان الزعر الاسد فزعر مثله تفرق القطيع في كل مكان قال له شوف ارجع لاصلك المسلمون هم هذا السجن الصغير الذي تربى وسط الاغلام ونسي اصلك ونسي حضارتك ونسي تاريخك ونسي عمر بن الخطاب ونسي خالد بن الوليد ونسي رجع ابن عامر الله يرضى عليه ابعته سيدنا سعد اصبر على كسرى واديله الرساله حبيبي ايه؟ الجلابيه غالي تحت ركبته ثم اطلع ساعة الجوية الانتباه مرفوع ولا خف كده في رجله مع السيف بتاعه والفرس ويدخل على كسرى بص بالسيف دي يعمل في الصنافس والشلة في السكة والتاني عاملين ايه؟ هيلمان عشان يرعبوه كان بيدخل عند احد المسؤولين قال نفسك طويل ابقى نضيف انا كل نفسك اتقطع سيدنا رجل بن عامر راح جد الكرسي بتاع كسرى عبد السرير بتاعه حاطط الايه؟ الفرس بتاعه حاطط قاعد جنبه. الحق كده مع حاكم لكل واحد ايه؟ شويه حواليه كده ايه انزل. قال لا كسرى قالت سيبوه. يا اعرابي الخلافه بقى بتاعت المتكبر بقى. لو فاتوا كل واحد منكم عشرة دنانير وتعودون من الصحراء التي جئتم منها. ما الذي جاء بكم من الصحراء؟ الجوع قال يا هذا ولا ملك ولا غلبت الملك ولا مكيه ولا عدو يا هذا ان الله عز وجل ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وجدنا لنخرج الناس من جو الأديان إلى عبد الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة أيها الملك بيننا وبينك امور ثلاثه اما ان تدخل في دين الله واما ان تدفع الجزيه طائرا واما بيننا وبينك السيف دايما السؤال اللي بساله ماذا كان يملك ربعي بن عامر وبيكلم وبيكلم كسرى زي دلوقتي مثلا نقول بوش ولا الجانب اللي علم سياقه زي غربتشوف قاعد يضحك على العالم ويقول له راس المال حساب راس المال فبيفتح حساب راس المال كده كله منه تلاقيه ولا اكل سبحان الله حق على العالم كله ادي ده ولا ده بيتكلم مع اعظم واحد في العالم دلوقتي ده اقوى واحد قدره كلهم هذه لك يملك الايمان بالله ولو تملك الايمان بالله فلا تطهر الراس الا لله عبد الله بن الزبير لكن قصته كل بنحكي بس لو كنت بالك ها عايزك تاخد بالك يلعب سبع سنين عمر بن الخطاب كانت له الموجة لأن عمر بينزل ماشي مع الصحابة يقول لك سحابة له الكتابة يعني ده الكتابة كده الفواقع على الصحابة على الأرض له هيبة وفي أحد مدارس اللغات لازم محاضرة يقول كان عمر طويلا حتى الراكب على الفرس كان عمر وهو يسير على الأرض رأسه برأس الراكب يأتوا له أكل حصاني حتى إن عمر إيه موقف كتير من ولادك يا ولاد ده الكاس ده كان يفرح في السله ها صلاحتك يا فرنسا ولا خليفه وهو ده اللي انت فرح في السله ده لسه عمرك انت في السله سبحان الله يعني فالمهم سيدنا عمر اللي عطته كله منه ما عدا عبد الله بن مسعود ركع عمر على الارض اجل ما الذي اوقفك مكانك ولم تجد مع اخوانك رد كده رد لطيف قوي لست مذنبا حتى اخاف منك وليس الطريق ضيقه حتى اوسعها لك. قال له من انت؟ قال له انا عبد الله بن الزبير ابوه الزبير بن العوام وامه اسماء بنت ابي بكر اخاها الرياض. هذا لا يكون لا انت يا رب اديني ولد يا رب اديني ولد. طب اجيب ولد يطلع ايه يعني؟ نسال ابن ابن حلال. يطلع ايه؟ هذا يعمل حرام شبهات واختلافات ورساوي يقول لا يعياذ بالله غير بار وعاق وناس بيزق ابوه ويكسب امه وبنته تتاثر حد ولا عايزين ناكل ولادنا حلال عشان ربنا يبقى فينا ال- ال- ال- سبحان الله الدين كما يحبها ويربي نفوسنا كده تبقى النفوس رضيه لان انا عايز اقول حاجه لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه واحنا لنا حد الا الله الله يقول حد تاني يروح لكن احنا كلنا كده اللي قاعدين كده ها نيابة عنكم لا ملجأ ولا منجا من الله الا اليه. اه فالذي يروح سبحان الله. فالمسلم اذا اراد الدخول على الله عز وجل يبقى التوبة وبعدين الدعاء وبعدين الافتقار الى الله وتوحدوا الله عشان تقولوا الشيء احنا بنتكلم في ايه؟ يا الله هو ده كل دي مقدمه لسه متفقين على الفقه بس الفقه مش ايه؟ صعب شويه احنا بنخففه بمقدمه طويله كل يوم بنديك ايه؟ شويه خواتم عشان ما ايه؟ ما كانت ال- المعلومات بتاع فقه بالذات حطها زي الرياضه وزي الكيمياء فمش عايزين نكفر عليك المعادلات وال والمسائل عشان ما تختلطش الامور احنا بنتحدث بامر الدين وربنا سبحانه وتعالى اجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامه وبعدين زي ما بقى قلت دايما ان احنا دروس السيره مش طريقه انجاز عشان نخلصها لا نحن في روضة من رياض الجنة كمن رأى إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام مجالس العلم مجالس العلم مجالس العلم يعني انت مش راح صبرك وانت داخل درس العلم ما بيحصلش لا قبله والموضوع يحصل بعده من اثره يعني انت كده في في ضيافة الرحمن دخلت في ضيافة الرحمن دلوقتي والكريم محاصر بالملائكه بتوعه سبحان الله وقاعد في روضه ولا حد يطلب منك حاجه وقاعد كده بينك وبين الله ايه قلبك كده منشرح ولا تفكر بمشاكل انا عايزك تنسى مشاكل البيت شويه خليك مع الله دقائق معدودات عسى رب العباد ان يتقبلنا واياكم في عباده الصالحين يبقى الدخول على الله بالتوبه الدعاء التوبه الدعاء الافتقار والمذله الأذلين الأذلين إلى الله زي ما سيدنا الحبيب خلاف فرق الصفوف قاعد يدعي يا رب انتهتك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم الآخر يا رب يا رب يقول أبو بكر يا رسول الله هون على نفسك هون على نفسك فإن الله منجز لك ما وعد سبحان الله ودعا العباية من على كتفي الشريفتين ورفع ابو بكر وارفع اليه وبعدين يقعد في التشهد ابو بكر يبص عليه وخايف خايف على الحديث فيتبسم الحديث وهو يرى التشهد تكلم قال له قيل يا رسول الله ارايتك تكلمت قال مر اخي جبريل من امامي ومعه ثلاثة آلاف من الملائكة مسومين فألقى عليه السلام فتبسم. يا الله ألا رب رحمة الملائكة إيه؟ بس وذات إيه؟ الكفار خلي بالك يبصوا على المسلمين يعني هو ثلاثة الواحد كفار ألف ودول إيه؟ 300 مع فرق كده فدول 1000 ودول 300 ال- المشركين يبصوا على المسلمين يلاقيهم إيه؟ كتير كفركم الله ايه في اعينهم انا عايز اقول تقول كفركم طلع ايه لسانك لو قلت كسرته يبقى ايه؟ دغدغته الله يفتح عليك بتقول اللغه العربيه مهمه كسرته ثلاث حروف بنطلع فيها ايه؟ اللسان التاء والزال والظاء يعني بتقول تطلع ايه؟ اللسان آه. كسر وبعدين المسلمين يغضوا على المشركين يلاقوا ايه؟ قليل او جبت فيه ايه؟ على الصف ينزل المطر يعمل ايه؟ فالمطر نازل على ده وعلى ده نفس ما بوحة الارض ارض معركه في جد في حرب المطر ينزل يعمل ايه؟ يثبت الرمال من تحت اقدام المسلمين ويزحلق الارض من تحت اقدام المشركين ودي ارض ودي ارض وهي مطر واحد لان الامر بيد الواحد ها؟ لان لما ربنا يشاء ينصر ها؟ ويشاء يهدي ويشاء ياخذ باليد الامر مش عايز حسابه مسببات جميله وليه لكن الله يقول للسيقات اسرع سبحان الله يبقى الافتقار الى الله بعد التوبه والدعاء الافتقار الى الله ايه المساله الرابعه صدق اللجوء الى الله صدق في لجوءك تبقى لجؤ الى الله عز وجل يعني مالكش الا هو مالكش ايه؟ تستلجا الى الله تحت الازمه لا والله تلجأ إلى الله لأن المسلم إذا صدق في لجئه إلى الله أتاه نصر الله ولكن إيه؟ أن تجزي أزمة تنفرد قد آذن ليلك بالبلد إذا الأزمة تشدد أول يبقى الرب إيه؟ الرب سبحانه لما الأزمة تشدد أول وتضيق أول يبقى فاضل لها إيه؟ خلق عرفة والحل إيه؟ ما تحدد بس المهم إيه؟ انتظار الفرج نوع من العبادة يعني تقعد كده إيه؟ الفرج سيدنا علي قال والله انا عندي امل قال في قال في اي حاجه قال طب رب ما حصل قال والله ما حصل ان لم يحدث نآم فعشت به زمنا وان حدث فهنيئا لنفسي صح ولا لا؟ وانا عايش على الامل والله حصل يبقى خير طب ما حصل لكن الناس من خوف الخوف في خوف ومن خوف الذل في ذل ومن خوف الفقر في فقر قاعد كله يتكلم عن الفقر وعن ان مش عارف الرب لا يوسع هل عندك امل في نصر الله عز وجل بس ايه؟ بس احنا ننصر الله ان تنصروا الله ينصركم لازم تبقى عادل عادل في بيتك في شغلك ولو انت مدير لو انت رئيس لو انت وزير لو انت تبقى عادل قال شاعرنا العربي لقد جرت الامثال بجور كدور كدور ده قاعد ورد قوي اكبر لقد جرت الامثال بجور كذوم وهو من اظلم البشر فلما بدت في الارض ايات حكمهم اذا بكذوم في حكومته عمر معلش الحمد لله اللي خدت بالك طب بيكذب ويقول لك كده المهم سبحان الله يعني يعني كذوم الامر واحد ده لما ظهر بعد كده ها ايات الثانيه ها يعني ده كذوم ده عذر بن الخطاب في العدل سبحان الله المهم صدق اللجوء الى الله ماذا تدخل اللجوء الى الله يعني لا اشرك مع الله احدا لقلنا ان عمل من الاعمال 99 و99 من 100 في المية لله وواحد من 100 في المية لغير الله ربنا يقبل قال لا ليه؟ قال انا اغنى الاغنياء عن الشرك فمن اشرك في عمل معي غيري وجعت نصيبي يمين بشريكي لان ربنا ربنا عايز العمل قد ايه؟ مية في المية له مية في المية له الراجل درويش يقول لك شوف ابن الشيخ انا مرة في البلد ده كنت نقول له نجم يا ابني ما تنزلش لحد من البطل الا من الخالق مش المخلوق انت بس تفتح بقيت مكان وتنقلوها فجبت له بقرة وبعدين ايه دخلت بيها اربع فوق ما لقيتش البقرة صور عليها محافظ الاسيوط كلها ليس عارف ايه كانت ايه؟ مربوطه هناك عند الشارع ده في طنطا الطائره السبعه يا راجل يا مسلم ايه الكلام ده؟ انا ما تضحكوش على الناس بل مع علماء يقولوا لك كده هيقولوا كده برضه لما علماء يفهموا الناس هذا تبقى كارثه من نظر فلينظر لله يوفون بالنظر لكن مين؟ لا حاجة لكن يقول له قطع دماغ واحد ربط على السيف وبعدين ايه العيال عندنا زمان في في المعمل كل ما الراجل بيساوي يعمل يعمل العينه والبوز خلال الحقائق ده شيء ده ده شيء الراجل هو ماشي قال له أقول لك حاجه نعم قال له كل حاجه في مصر كويسه والشغل عندكم كويس قوي بس ايه اللي مش كويس ده قعدنا وكل حاجه تبوظ وكده هو ده مال هذا الاستاذ الاستاذ كان مجاهد في سبيل الله السيد ده كان مجاهد في سبيل الله وكان يحارب الكفار لكن للاسف الشديد ألف قبيل بقى يعني حاجات اغرب من الخيال وبعدين يقع لا يطاف بحجر من القبور ولا تطوف بشيء الا بالكعبه ولا تقبل شيئا من جماد الا الحجر الاسود والا من ده اول روح قبل ابليس بقى انت بتحب روح لي عند الجمره الكبرى ولا ولا جمره العقبه ولا الوسطى ولا الصغرى وقبله مش ابليس بينجمه والحجر الاسود يقبله هذا امر من الله سيدنا عمر قال اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر الله يرضى عليه الشيخ الامام بتاع احد المساجد ها اللي فيها مدفون فيها قبور فتح الصندوق بتاع النزول ليه ايه؟ واحده بتشتكي ها عمها اللي قال عليها جيران بتشتكوا ايه؟ على ورقه عرض حال جنبها وحطها صندوق النزول يقول مش شافعي مش شافعي صندوق ورقه عرض حال جنبها بتاكل يعني 15 قرش ولا بكام دلوقتي خلي بالك انت بس عارف الحاكم يعني نسأل الله كل حاجة والحاجات اه سبحان الله فيعني المسلم هل هذا من الاسلام؟ معقول يتقدم المسلم بكثير وهو بيقدم طلب عرض حاجة وغيره واحد للاسف يعني من يتعلم الناس على يديه قاعد في مجلس يعني دخل ولد صغير يقول لي ده الولد ده ابن استاذ الشيخ ده ابن شيخه يعني هم يسموه يقول لك عم قال له ازيك يا ابني عامل ايه؟ لما يقول لابوك يوقع عليك في النفسيه ياخد باله مني شويه. لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله. قام راح واحد من اللي قاعدين من العوام بقى ما هو انت بتفتح المجال للناس. واحد قام قال بقول لك يا ابني الشيخ اذا كانت اسئله واحد يقول لك ما كان خد باله من نفسه في كربلاء وما مات. هندخل بقى الكلام احنا ايه؟ كلام غلط بقى ما هو ما هو الخطا لا يولده الا خطا والجهل لا ياتي الا بجهل فاحنا عايزين نعوض الى المنبع الصافي من كتاب الله وسنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فتوحد الله يا مؤمن لا اله الا الله يبقى صدق اللجوء الى الله التوبه التوبه الدعاء المذله والافتقار صدق اللجوء الى الله وبعدين المساله الخامسه الحب الناس حب الناس ما كانش في قلبك للناس حب ها ما كانش في قلبك للناس حب فثق ان الاعمال بتاعتك تصلح وذكر ربنا ايه ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا لان المؤمن مع المؤمن لا يغل ابدا لا يغل ابدا هذه مقدمه وان طالت قليلا لكنها كانت هامه للدخول على ما بقي لنا من سنن الصلاه فتوحيد الله لا اله الا الله تحدثنا في السنن عن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وقلنا أن الفقهاء أجازوا كسنن رفع اليدين في تكبير رفع اليدين في الصلاة رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع الموضع الأول تكبيرة الإحرام نفسها تكبيرة الإحرام نفسها الله أكبر برفع يديه عند الركوع لما بركع رفع يديه والرفع من الركوع يجوز ان ارفع يدي وعند القيام من ايه من التشهد الوسطاني للايه للركعه الايه الثالثه هذه سنن لا تقبل الصلاه بعدم عملها يعني لو ما عملتهاش الصلاه ايه صحيحه باذن الله طب من السنن ايه هل قلنا من السنن دعاء دعاء الاستفتاح دعاء ايه الاستفتاح اللي هو بعد ما تقول الله اكبر الامام بيسكت شويه قبل ما ايه يقول البسمله يقول الفاتحه يعني فبيدعو دعاء الايه؟ الاستفتاح اللي حافظه حافظه مش حافظه مش حافظه. طيب ايه كمان؟ القول المأمومين خلف الامام امين بعد فراغ الامام من ايه؟ من الفاتحه والجهر بها. ما معنى امين؟ امين الاستجب يا رب. استجب يا رب امين. الملائكه اللي بيصلوا معانا خلي بالك في في ملائكه بت ايه؟ بتصلي معانا بدليل حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى الرجل في جماعه الفقهاء قالوا كده قال انت لما تصلي في جماعه يقول السلام عليكم ورحمه الله بيتكلم على مين؟ بيتكلم على المسلمين اللي وراك والملائكه والجن المؤمن عجاب انا سمعت الجن جاي يصلي معانا بقى انا كمان اقول جنب واحد لا الجن انت لا تراه انت لا تراه عشان تريح روحك ربنا يعزك انه يراكم هو وقبيله من حيث ايه؟ لا ترونه ولا اصدق ما في كتاب الله لا اصدق اقاويل احد يبقى اذا كنت بتصلي في ناس فانت بتتكلم عن يمينك وعن شمالك على الناس اللي وراك وعلى الملائكه والجن المؤمن فبتصلي بقى بتتكلم على جارك اللي على يمينك وجارك اللي ايه؟ اللي على يسارك اذا كنت مؤمن فبتصلي وحدك تتكلم على الملك اللي على يمينك والملك اللي ايه؟ اللي على شمالك طيب طيب المسلم ها؟ إذا صلى بالناس قال الحبيب صلى الله عليه وسلم من صلى بالناس تدعى لنفسه دونهم فقد خان الأمانة لأن يعني تعرف تصلي بالإمام يدعي الروح عايز أدعي يبقى أدعي إيه؟ كنت عايز أدعي الروح يبقى لما أبقى إيه؟ لوحدي أو أبقى مأمون أو أبقى إيه؟ مأمون فالمسلم في الدعاء أتيت بالسلام يبقى بتسلم على يمينك وعلى شمالك إذا كنت بتصلي مأموم على المسلم اللي على يمينك وحدك يبقى على الإيه؟ آه، على الملك اللي عليه وعلى الملك الايه؟ الأسمر ولذلك أنا بقول لإخواننا اللي هم بيتكلموا يقول لك ما بي- أنتوا ما تسمعوش تصلي كل النبي بعد العشاء السنن تصلي في البيوت الفرض في الناس لكن السنن فين؟ ليه؟ قال لأن البيت اللي بتصلي فيه السنن أن يراه أهل السماء مضاء كما نرى نحن اهل الارض الكوكب الدري الغابر في الافق. يعني بيوت المسلمين اللي فيها قيام ليه؟ منوره ها؟ زي احنا لما نشوف الايه؟ الكواكب فوق. تنور بيتك بالايه؟ بالنوافذ. نور بيتك بالنوافذ سبحان الله. لان النوافذ كلها في البيت. ولذلك الفقهاء لما احنا كنا بنقول السنن في اليوم 12 ركعه. السنن في اليوم احنا عندنا كام ركعه فرض؟ 17 كم فرق؟ خمسة كم ركعة؟ 17 ركعة السنن 12 المؤكدة ركعتي الفجر ركعتي الفجر تقول عائشة عجبت يا رسول الله لمن يصلي الفجر بعد شروق الشمس كيف يرزقه الله؟ قال يا عائشة يرزقه ولكن لا يبارك له في رزقه يرجوها بس ما فيش بركه البركه مسلوبه طيب صلوهما ولو طردتكم الخيل ادي الركعتين الاولانيين الركعتين ال- ال- ال- الركعات الباقيه اربعه قبل الظهر واثنين بعده طب تقرا في كتب الفقه ان الرسول كان بيصلي اثنين قبل الظهر واثنين بعده للتوفيق بين المذهبين عشان انا ما برضاش احس ان دماغهم بمذاهب كان الرسول احيانا يصلي في البيت قبل الظهر ركعتين او ما بيلاقي اجل يروح يصلي ركعتين ويروح داخل المسجد مصلي ركعتين يبقى صلى قد قد ايه قبل الظهر؟ بس اللسان اللي روى الحديث بتاع المساف ركعتين يبقى ده كان ايه؟ الرسول في المسجد لكن السيده عائشه ها وعبد الله بن مسعود اللي كان مأذون في الدخول على رسول الله كان بيشوف الرسول جوه بيصلي ركعتين وبره بيصلي ايه؟ ركعة. فلما تقرا الحديث عن ابن مسعود يقول كان يصلي قبل الظهر ايه؟ أربعة ابن مسعود لكن الصحابي اللي ما بيذكرش ليه كان الرسول بيقول الرسول بيصلي قبل الظهر ايه؟ ادي يقول لك ال- الناس اللي اختلفوا ليه؟ ما اختلفوش ده وصلته حاجه وده وصلته حاجه زي ما قلنا الامام الشافعي الاثنين المحاضره اللي فاتت الاثنين اللي قبل اللي فاتت قلنا ان الشافعي لما ما وصلوش الحديث بتاع لا صلاه الا بام الكتاب وبقيته ما وصلتوش الا ان تكون ماموما فالذي لا والجزع بقيه الفقهاء قال لا ما دام الامام يجبر المامومين حتى الكلمه بتاعت الامام ان غلط فخطأوه عليه ولا خطأ عليهم يا خبر انت مصيبة الإمام بتفتوح ها ولذلك شروط الإمام إيه؟ أهم شرط أن اللي بيصلي وراه القرابين دول الإمام أن قامهم عنه إيه؟ رضون اللي يكونوا إيه؟ راضين عنه لكن أنا أصلي ورا إمام وأنا مش راضي عنه ما أنا هغتابه هغتابه وأنا بصلي إذا برتكب في الصلاة ما يخرج خارج الصلاة لازم وانا بصلي ورا واحد اكون مستريح له ما صليش واحد مش مستريح لا لازم اصلي ورا واحد انا مقتنع بيه عشان ما غتموش في الصلاه والامام نفسه ده يفرض نفسه على الناس زي احنا في المملكه في الحجاز في اي حته في الحجاز تروح الرياض تروح غير تروح الصف تلاقي الشباب راح طالع لقدام ليه؟ ليه؟ لان عمل ان هو من السلبه في المعبد يؤم الناس ايه؟ اقراهم لكتاب الله واعلاهم بالسنه و و و واكبرهم بالسن ولكن قالوا ايه من شروط الامام ابو التفضيل؟ قالوا ايه؟ اجملهم زوجا شروط غريبه الامام انت تعرف شروط الامامه غريبه ها؟ شروط الايه؟ اصل شروطها تتطبق يعني بالله عليك ايه؟ هنيجي نبص على العلماء كده مراتك احلى ولا هو يعني ده كلام برضه يعني يعني مش معقول يعني بس يلا الفقهاء عشان قال يعني حد يزعل الغرض ان يكون ذكرا يعني عايز كده بس احنا بنعرف ليه دخلت في مجالات فقهيه انت لا انت يعني مدرس هنا في دراسه اكاديميه فقهيه بيديك الحاجه اللي ايه؟ اللي انا بصلي بقى صلاه ايه؟ صحيحه يبقى انت تصلي اربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر يبقى دي بيقولوا كام دلوقتي؟ ثمانية اثنين الفجر أربعة قبل الظهر واثنين بعد بقى ثمانية اثنين بعد المغرب اثنين بعد المغرب وكان الحريق أحيانا يصلي بعد المغرب بعد المغرب ستة ويسميها بعض الفقهاء صلاة الأولين ست ركعات اثنين اثنين اثنين واثنين بعد صلاة العشاء في 12 ركعة دي مؤكدة من حافظ عليهن وجبت له شفاعة المصطفى وعايز تحافظ عليها ليه؟ ليه؟ قلنا من قبل ان اللي بيصلي السنن ده زي واحد عنده بيت بجنينه دي الحرام يسرقه يدخل الاول على الايه؟ على الجنينه وقبل ما يوصل لباب الفيلا ولا باب القصر ولا باب البيت يكون ايه؟ الغسيل صحي والزوار صحي والحرس ها؟ وانه اصحاب البيت صحيوا يبقى ساعتها يتنبهوا لكن لو بيتك ما فيهوش جنينه الحرام يخش على ايه؟ على المطلوب على طول الصلاه بالظبط كالبيت والسنن كالحديقه والشيطان زي اللبس لما يجي يخش يخش فين؟ يخش الاول على النوافل يجي يقول لك ما بلاش ركعتين السنه النهارده ماشي ما بلاش ركعتين اللي بعد المغرب النهارده ماشي لكن لو واحد بيصلي الفرض ده يقول له ما تنام دلوقتي عن العشاء وبقى لا بالسنه يدخله على كده على الفرض على الفرض والكارثه بقى اللي تزعلني كل المسلمين يقول لك ده كام العيشه ايه؟ العيشه ممدوده لغايه السبع طب ممكن تبقى واحده ما صليتهاش صليها فين ان شاء الله؟ طب ليه؟ على الصلاتين يعني الق- الوسيله اننا نجاوب اول ما ما هو هو بيقول لي حي على الصلاه حي على الفلاح ما معنى كلمه حي؟ يقولوا اسم فعل مضارع بمعنى ايه؟ اسم فعل امر بمعنى تعالى هيوم يوم لمين؟ لكل مسلم ولا بيقول ابراهيم بس ولا محمد بس ولا محمود بس ولا سعيد بس ولا مبروك بس لا يقول ايه؟ لكل مسلم كل من شهد له يقول له حي على الصلاه حي مرتين حي على الصلاه اي تعالى حي على الفلاح هتبقى مفلح لو ايه؟ حي على الفلاح الصحابي كان يروح راب اللي في ايده يقول لا اورك في عمل سمع صاحبه اذان الله ثم لم يجب نروح نصلي وبعدين نرجع وتحصل لك سر يقول طب اخلص اللي في ايدي ربنا يعقدها وما تخلص وتعطلت عن الصلاه وجاب ظهر على العصر وتعقدت الامور انا عايز اكون من تعود كده اول ما الصلاه واذا كل صاحبك في المكتب وفي المعمل وفي الشغل وفي البيت شوف اول ما تيجي الصلاه قول له قوم قوم وانا بنبسط قوي من الست في البيت وجوزها تحت على الصلاه. انزل يا ابو محمود صلي تحت. مش الغلط يا اخويا ده بارد عليك لا خليه ينزل. امال ازاي لو في رز بكام ينزل يقف في الطابور وفي المطر ايه امال انت تاكل رز؟ طب خليه ياكل رز تاني حلوه في الدعوه. ودي انا فرض اطروديه ده فرض حلو ده ده فرض مستحب. نزلوه وشجعيه. رحم الله رجلا ايقظ زوجته لصلاه الفجر فلم تستيقظ عمل ايه؟ فرفع وجهها بالماء البارد حتى يقبض هتلاقي ميه من الثلاجه ويبدا على وجهها بخار انت بتروح كل يوم من من بقك يعني ما لذ وقام من الكلام كما تعرف لا تصبر ورحم الله زوجته انا ايقظت زوجها بصوت لم يتفق خلاص بس دي نقطه احيانا بعض الاخوات في الجامع بتنكر الغلط هي مسؤوله في الجامع وكويسه ولسه ملوش في الكلام خلاص لا بيصلي ولا حتى ده هو مدرب الصلاة اوه اوه اوه ما كان بيصلي الله وعاد فقال ايه قالوا هاي ثلاثة وقتل عليه هو الراجل مرزوق مين اللي قال كده؟ الشيخ عمر اه وظن سرا ولا تسأل عن الخبر والست خدت الكلام مرة بجد انا بقول لما تشوف رؤيا وحشة تموت يعني تستعيذ بالله من الشيطان دي وتسكن على يسارك ثلاث السهل في اللغة مش البط الرسول قال لك اقعد تطلق لا قال لك اسكت اسكت عليه اطلق ده ده الرسول بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اي رؤيا ما تحكيهاش خلاص الست قال خلف المعنى ادخل على يسارك ثلاث قامت فيه كابوس البيت بيقع علينا في اللي بعد كده فلو كنت بعد ربنا ما هداه يعني قامت مسموعة من الرؤيا افتكرت المحاضرة بتاعتنا بتاعت أمة قايمة مديها ثلاثة جت على وش مين؟ أبو حنف النسوق تخيل أنت لسه بنقول يا فرح لسه أربعة قبل الفجر وخيرات الخيرات نازلة على وشك قال الراجل إيه ده وليه؟ يقول لي إيه؟ الله الراجل بيحكي لي رؤيا سبحان الله وصار يخرج كده الحمد لله احنا بقينا في الاخر مين يبقى حبايبه خلاص سبحان الله ما تتدخلش انت فيها وتقول لي هو كده الراجل ده سبحان الله ايه ده؟ بتسكت انت شفت كابوس انا ايوه ماليش دعوه بالكابوس ايه اللي حصل بعد الكابوس؟ لا انا اللي حصل الكابوس قال لها الشيخ عمر الشيخ عمر خلاص ايه؟ طب طلع بالثلاثه بس حضر بس حضر ده انت بيروح اللي يقول لك تسكت على الكابوس ده من ادى ولا فيه بس هم ربنا هداه بعد كده بقى زي الفل ما شاء الله عليه وحبيبي دلوقتي مزور مزور كلكم حبايب ربنا يديم الحب لله سبحانه وتعالى يبقى اذا المسلم ها في مساله السنن ان يكثر من هذه السنن لكي عشان ربنا سبحانه وتعالى لما يجي الشيطان يحب يخش في مساله ال ال يعني ال ال ان ينقص من الصلاه يخش عن النوافل الاول ما يدخلش على الايه؟ لان انت لو مواظب على الصلاه العيشه مثلا العيشه ليها اربع ركعات فرض واثنين سنة وثلاثة شفع واحد أو ثلاثة واحد لو أنت مواظب على دول الشيطان يخش الأول عليه على ركعتين السنة إذا لك سنة النهاردة مش ساعة يبقى صلي العشاء والإيه؟ والوقت في مرة ثانية يقول له خش على الشفع والوقت يبقى صليهم قبل الفجر لكن لو أنت بتصلي أربع ركعات عارفين يقول لك إيه؟ نام على صلاة العشاء دلوقتي خلاص يبقى إذا هذه بعض السنن في الصلاة وتكملتها إن شاء الله في الاثنين القادم بإذن الله قبل ما نخلص نجاوب على الأسئلة حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم في البلد في الريف عند يموت الإنسان يضع رأسه ناحية الغرب وقدمه ناحية القبلة وعند الذبح كذلك يضع رأسه مغرب وقدمه ناحية القبلة هو كده عشان شوف أسفل ناحية القبلة يعني يعني بحيث اللي يقعد يصلي هل ختان البنات سنة ولا واجبة ولا فرض؟ لا حديث صحيح ورد بختان البنات. سمعت من الشيخ محمد الغزالي بالأمس أن النقاب ليس له دليل أو أصل بالإسلام ودليل على ذلك أن أي شيء يغض المؤمنون أبصارهم انصرف النساء متكثرات بالنقاب. والله هناك رأي من الفقهاء يفرض النقاب وهناك رأي لا يراه فرضا وما تراه افضل فافعله وكله خيرا. احاول جاهدة الخشوع في الصلاة ولكن على الرغم من ذلك اشعر باضطراب في حصر عدد الركعات واختلط علي الامر فاصلي في نهاية كل صلاة اؤديها سجد السهو. لا ما دام صار السهو لنا عادة فلا نسجد بالسهو ونبني على الاكثر. الواجب ان ارتدي الخمار اثناء قراءة القرآن يريد لماذا لم يذكر التشهد في كتاب الله ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع بعض المصلين رؤوسهم الى اعلى وابصارهم الى السماء عند القيام من الركوع هذا حرام ما ينفعش تبص كده وشك لفوق او تصلي وانت وشك لفوق وانما نظرك محل سجودك حكم قراءة الفاتحة على الميت والصوم والصلاة والصدقة وما يصيغ الكلمة للدعاء له لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قرأ الفاتحة على الميت او قرأ القرآن على الميت واكثر الدعاء اللهم اغفر له وارحمه. حكم شهادات الاستثمار ذات المرتب الشهري ربا والاخرى ذات القيمة المتضاعفة. يعني ما تدخلناش وما حق فائدة البنوك ربا الاستثمار الافضل حطها في بنك اسلامي والحج عليه حق الاسلام في اسلامه والاسلام والخليل سنه شاب مسلم يريد ان يقبل ايمانه بترك اللحيه والدي والدتي يريدون مني حلق اللحيه وانا لا ارغب في ذلك لا ما دام ربك ما تحرقهاش قرات في كتاب الشيخ نصر الدين الالباني عن رفع اليدين قال انها اربع تكبيرات طيب عند الكاميرا كما رايكم من لسه بقولها بخصوص الصلوات الفائته هل الحج يجبها ام تظل دينا على المسلم؟ تظل دينا على المسلم. هل يجوز تبرع غير المسلم بالدم من المسلم او لا يجوز؟ اشتري كفن واعصبه في المنزل تحت اي ظرف هل علي اخراج زكاه؟ ليه وانت جايب كفن ب 3000 جنيه؟ الزكاه اللي بنود المقاول اذا كان الكفن اللي جايب 3000 جنيه ده حرام يبقى طالع الزكاه ايه؟ ويجي بس عاد هو هذا بنسبة اللي كنا عايشين ما كناش عايشين نبقى لسه ننسى آه، وليه يجي الكسب؟ خلاص قال يعني عمل كله جاهز الكسب ايات عمل خير احسن من الاعمال الصالحه هل يجوز اكل النساء والرجال معا على مائده واحده؟ والله اذا كانوا محارم ويؤمن الفتنه لا شيء اذا ما كانش كده يرد الرجاله مكانه للستات مكانه عشان يعني ما بيجتمعوش الاثنين مع بعض الا يعني لي قريب لديه مكتب مقاولات يعطي نسبة لأي شخص بألف جاءت عملية بيع وبناء على رضا نفسه فبعت له عملية عرض عليها لسه أنا مش عارف إن كانت عملية سمسارة يعني ولا مش سمسارة يعني إيه يعني بيجيب لي شغل بيجيب لي عملية إزاي استفت قلبك وإلى السوق أنا فاهم ورا السور بتاع حاجة استفت قلبك جاء أخ ليصلي خلفي صلاة المغرب وكنت أصلي السنة فهل أجهر في السنة يجوز لك له طريق ارتكب الفحشاء اكثر من مره وتاب راي الدين تاب الله عليه ربنا يتوب علينا وعليك فيه اعطيت خطيبتي كرت في صوره فوتوغرافيه لي تعلقته في الصالون وحضرت ثاني يوم ولم اجده فسالتها فقالت ان الصور تمنع دخول ملائكه البيت قال هذه الصور منهي عنها عن الصور المجسده العلماء برضه على رأيه ولا داعي للضرورة للصور لكن العلماء هناك رأي يقول أن الصور ليست حرام وإنما الحرام التماثيل ولكن من باب أولى ثلاثة ولم لسه خطيبها يعني هتحط صورتك من دلوقتي ما تزهقش منك من دلوقتي خلاص تزهق من شكلك من دلوقتي خليها إيه سنة سنة كده عشان تحبك أعمل ببطيء قهوة وكان يجلس عندي رجل فقير مسيحي مسن ومريض يطلب الطلب وعند السبت بيحوش له الفلوس اه تصدق بيه حكم الدين في تربية اللحية قلنا يا اخوانا واجب حاضر وانا مخصص فيها هل يجوز التكبير عند بداية قراءة أي سورة من القرآن؟ لا لا القراءة في القرآن في صور معينة نبدأ بالتكبير ودي في علم القراءات. ما حكم لعب الشطرنج إذا كان لا ينهي عن الصلاة؟ أجازه أبو حنيفة. يقول الحديث القدسي يقول من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن يتوضأ ولم يصلي فقد جفاني، ومن يصلي ولم يدعوني فقد جفاني. آه يعني هذه أحاديث للنجد، النجد يعني حاجة مندوبة وليست فرضا. ركن الصلاة في مسجد فيه قبر، إذا كان وراك ومضطر يعني للصلاة في المسجد ده صلي. قال صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله الأحمر على النار. ما ملك حديث صحيح. لأن ده حقيقي الترمذي صححه. ما ما ما هي النقانة؟ النقانة اللي هي البط يعني. إذا ذكرت آية يوجد فيها سجدة في مناقشة أو مجلس علمي وليس في تلاوة يبقى عليه سجدة بعد ما تروح. هل الضرائب الحكومية تغني عن الزكاة؟ لا. هل تحية المسجد واجبة في حالة صدر الخطبة؟ لا. هل من ممكن صلاة السنة قبل أن يؤذن للصلاة؟ لا، سنة الصلاة لا. هل يجب أن يكون التفسير في السجود والركوع وترا؟ طبعا. إن الله وتر يحب الوتر. ما معنى المعصية الذنب الخطيئة السيئة كله للعمل كله غلط مثلا لها التوبة